السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مضى الثلث والثلث كثير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما زال هناك متسع فبقيت أدرك الأيام وبقي وإن مضى يعني الكثير كما قال النبي في الثلث فبقي ال هو الذي هو أدرك من الكثير يكفي أن الأيام الباقية فيها العشر الأواخر فإياك والكسل واليأس نبدأ درس هذا الصباح بقصة حكاها الإمام ابن القيم يقول أن أحد العارفين خرج في يوم من الأيام في بعض السكك فوجد بابا قد فتح هو ماشي كده فلقى باب اتفتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي صبي عيل صغير قاعد امال يعيط ويبكي وامه خلفه تطرده امه هي اللي تقريبا اللي طرداه حتى خرجا فاغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد قاعد يروح فين يروح فين يمشي شوية الناحية دي يروح الناحية دي يشوف الطريق ده ثم وقف مفكرا الولد الصغير بدأ يفكر كده يروح فين حدش هيقويه فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه قال فرجع مكسور القلب حزينا رجع بقى مكسور القلب حزين انه تاه وده انه يدور على اي حد يقويه ما لقاش حد فقال لك ارجع للبيت اللي انا انطردت منه فيه امي فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجى فتوسده ووضع خده على عتبه الباب ونام فخرجت امه فلما راته على تلك الحال لم تملك ان رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي التزمته يعني حضنته وتقول يا ولدي اين تذهب عني من يؤويك سواي الم اقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك يعني ما تضطرنيش اللي أنا أعمل شيء ضد اللي أنا جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخل فيقول فتامل قول الام لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمه والشفقه سبحان الله الله ارحم علينا من هذه من امهاتنا وارحم على هذا الصبي من تلك الام ولكن يريد منك أن تأتي بقلب منكسر وتلزم عتبة العبودية تيجي تقول له يا رب أنا أريد انتهب لي قلبا يا رب مضى عشرة أيام من رمضان يا رب أنا لسه مش فقت يا رب يا رب يا رب يا رب المعاني دي الله كما قلت لكم أمس يريد قلبك لا لسانك مش مجرد ان اللسان وانك تتكلم وخلاص قلبك فين اليوم نتكلم عن معنى من معاني عبادات القلب بأي قلب نلقاه بقلب سليم وقلب غني بالله عز وجل تعلمون أن يوم القيامة من أسمائه من أسماء يوم القيامة الواقعة ومن صفات الواقعة أنها خافضة رافعة يعني خافضة رافعة في ناس أنت شايفهم النهاردة مرفوعين قوي صح بكرة هيتخفضوا تلاقيهم يوم القيامة كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي النمل كده يطأهم الناس بأقدامهم وفي ناس كانت منخفضة في الدنيا تلاقي يوم القيامة رجل مرفوع فوق يا سلام ايه ده يا جماعة يقول لك كان ليه خبيئة من عمل صالح يعني ايه خبيئة يا جماعة الخبيئة دي هي مسك الختام يعني ايه برضه تخيل ان في واحد ماسك ازازة عطر ازازة في ايده وقافل عليها جامد جدا ومانع اي حد يبص عليها ولا يشوف ايه اللي فيها والازازة دي فيها سائل فيه الراجل لما ده انه ماسك بيها كده وهو عايش فاضت روحه وخرجت فلما فاضت روحه خارت قواه جسمه ضعف فايه اللي حصل ايده رخت فوقعت الازازه دي فلما وقعت اتكسرت فلما اتكسرت الازازه دي خرج ايه خرج العطر فالناس شمت ريحه جميله الله تلاقيك تعرف ان في واحد مات تلاقي كل الناس بتدعي له كل الناس بتثني عليه كل الناس حزينه حتى اللي ما يعرفوش يقول لك يا اخي سبحان الله انا ما اعرفوش بس سبحان الله حاسس كده ان الولد ده في خير في حاجه عارفين ايه اللي حصل ريحته طلعت ريحته طلعت والناس شمت الريحه مسك الختام وفي واحد ماسك ازازه خمره وقافل عليها فلما روحه بتطلع وتقع منه الازازه دي وبتتكسر الناس يشموا ريحه خبيثه ايه ده الله يلعنه ايه يا عم راح ربنا ريحنا منه هو ده مسك الختام هو ده الخبيئه من عمل صالح خبيئه عمل محدش يشوفك خالص فيه محدش يكون عارفك ولا حد عارف عنك اي حاجه آه سبحان الله فالراجل ده يترفع يوم القيامه خافضه رافعه من ضمن الحاجات الخافضه رافعه الموازين موازين الناس لان احنا لينا ميزان والرب له ميزان ميزان القيم ميزان مين اكرمنا عند ربنا ميزان البشر يقول لك مين الراجل الكويس الكريم عندنا الاكرم اللي واخد وضعه الراجل الغني الراجل الابهه الراجل اللي عنده كذا وكذا ان اكرمكم يجي هنا الميزان الثاني ولذلك سيدنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديث كثيرة يصحح لنا الموازين في حديث مهم جدا معانا النهاردة هنصحح بيه ميزان قلبك يرتاح عما تعرفه كلنا عارفينه إن شاء الله الحديث ده ولا يخفى على أمثلكم ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم بيفهمنا مفهوم الغنى النهارده لما نيجي نقول للناس مين الغني يا جماعه الغني الراجل اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده مثلا ثلاث اربع ابراج عنده خمس ست عربيات العربيه بنص مليون اللي عنده مصانع اللي عنده كذا اللي معاه فلوس ده تصور الناس عن الغني صح ولكن نبينا يريد ان يفهمنا شيئا اخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض عن كثره العرض الدنيا تسمى عرض عرض الحياه الدنيا تريدون عرض الحياه الدنيا وسميت عرض ليه لانها تعرض وتزول رايحه رايحه حتى زينة الزينة مش بتثبت الزينة بتمشي المال والبنون مالهم زينة صح زينة الحياة الدنيا بس مش بتبقى أمال إيه اللي بيبقى يا رب قال لك والباقيات الباقيات ركز فيها بقى هي دي اللي هتبقى هو المال والبنون اه زينة وبالمناسبة الاتنين دول ممكن يورطوك ويضيعوك مين اللي قال كده إنما أموالكم وأولادكم فتنة خلي بالك خلي بالك هيدانوهم وراك لغاية ما يضيعوك وتيجي يوم التغابن تلاقي نفسك ايه ضاع كل شيء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح لنا يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس الله أكبر كلنا مش بنحب ان احنا نكون فقراء صح كل الناس كده بس نقصد ايه بالكلمة ديت ما بنحبش ان احنا نكون فقراء جسد في جسد وفي روح صح وفي عقل عقله يكون فقير من العلم ومن البصيرة ونور الحكمة ونكون بيفهم لأن أهل النار عما يخشوها ويشوفوا السعير بعينيهم من ضمن الحاجات اللي هيقولوها هيقولوا إيه لو لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا بنفهم لا طب هم كانوا ده ما شاء الله ده طلعوا القمر يعني ما بيفهموش ايه ده ناس عملوا النووي ما هو دماغهم شغاله قال لك لا ما العقل الذي لا يهديك الى خالقك فليس ثم عقل لهم اعين لا يبصرون بها طب ما هو ليه عين اهو بس قال لك مش مستفيد منها بيعمل بيها ايه ليه قلب بس ما بيفهمش لهم قلوب لا يفقهون فواحد ليه ودن بس ما بيسمعش الحق زي والدته الوالده كده تنادي عليه وبتاع والكلام ده كله وتقول له اعمل كذا تقول لك ايه انت سمعت ولا سمعتش هي تقصد ايه انت هتنفذ ولا مش هتنفذ فسمع الاستجابه زي سمع الله لمن حمده يعني ايه سمع الله لمن حمده طب ما ربنا سمع لمن حمده وسمع لمن كبره وسمع لكل حاجه هنا سمع سمع استجابة أي أن الله يجيب من يحمده سبحانه وتعالى فإن العقل أحيانا بيكون غني وأحيانا بيكون فقير طب والنفس الجسد الجسد برضه بيكون غني غني بالعرض بمال بعربيات بعقارات ده اسمه غنى طيب النفس ممكن تكون النفس فقيرة وممكن تكون النفس غنية صح ولذلك العلماء كثير منهم من الشراح لما تطرقوا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر اللهم إني أعوذ بك من إيه من الفقر قال كثير من أهل العلم أراد رسول الله فقر النفوس لا فقر الفلوس مش فقر فلوسك فقر نفوس في واحد نفسه فقيرة جدا إحدى الحاجات الجوهرية في مقصد هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الغنى يكون في ذاتك من داخلك لا من خارجك زي كده إيه زي موضوع الزواج نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختار لك وصف الزوجة نسأل الله عز وجل أن يزوج غير المتزوجين والتانيين ما فيش حد قال أمين تهابونهم وانتم في المسجد كمان خايفين منهم نسأل الله أن يزوجكم مثنى وثلاثة ورباع في الجنة فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختار لك فقال تنكح المرأة لأربع واحد لجمالها اثنين لمالها طب والثالث لحسبها النسب طب والرابع لدينها عشان تعرفوا يعني ايه هذا الدين هو اكمل الرسائل ومحاسن هذا الدين وانك تحمد ربك ان اختارك وانك تكون من من بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شوفوا الجمال تنكح لجمالها البنت بتتحكم في جمالها يعني اللي اتولدت سمرة أو اتولدت منظرها مش جميل بإيديه هتخلي نفسها جميلة مش عافية طيب اللي اتولدت من عيلة عادية جدا ليس لها حسب بإيديه هتعمل حاجة لا طب اللي اتولدت فقيرة هتعمل ايه لكن الدين تقدر ترتفع فيه صح فعشان كده قال للمرأة وقال للراجل قال للراجل اختار الدين ليه كعقلا ومروءة لا تعاقبها على أحد الثلاثة التي لا دخل لها فيها لا دخل لها في الجمال ولا المال ولا النسب صح والثلاثة دول مرتبطين بغنى الجسد مش غنى الايه الروح وغنى النفس غنى النفس فين في الدين واللي بيتجوز المرأة لجمالها المرأة ما لو انت متجوز أجمل امرأة في العالم بعد أول سنة سنتين خلاص خدت عليها والمنظر بقى عادي صح ايه اللي يبقى معاك جمال الخلق جمال العشرة جمال الروح ما في أخوات جميلة وبتوري أزواجهم النجوم في عز الظهر وهي يعني الايه القيم عليه وبيستأذنها قبل ما يطلع بره البيت يصلي التراويح استأذن بس في ناس كده وفي ناس سبحان الله رزقها الله جمال الايه جمال الروح جمال النفس فالشرع ما يقول لك ليس الغنى عن كثرة العرض والعرض ولكن الغنى غنى النفس غنى النفس إيه؟ يعني حاجة بيدك انت حاجة من الداخل جنتي في صدري كنزي بين جنبي جنبي خلاص فانت الكنز بتاعك في صدرك بالله عليك مين بقى فينا اللي مركز في غنى نفسه شفتوا قارون قارون معاه مال مفاتيحه بس تنوء قول العصبة ليها مش تقدر تشيلها بالله عليك انت النهاردة لو ربنا أكرمك وفتحت كنوز قارون استشعر كده اللي انت رحت مع العتاولة بتوعت الجيم دول وفتحوا الايه المفاتيح بتاعته الخزنة هتشوف ايه هتشوف حاجة عميقة جدا صح في ناس كده لو بصيت في نفسها هتلاقي غني جدا جدا جدا روحه غنية قوي في سكينة وفي رضا وفي طمأنينة وفي والذين آمنوا أشد حبا لله وفي سكون وفي مناجاة غني تبص كده في نفسه تقول له ايه ده يا عم الله أكبر ايه الغنى ده الفقير تلاقي عنده ايه طعام واحد طعامين ثلاثة عنده لبس واحد اتنين ده فقير صح الغني عنده لا عنده لبس كتير وعنده طعام كتير وقاعد بينوع بينهم سبحان الله التنوع ده واللبس ده زي ما للجسد في واحد برضه روحه كده منوعة مفتوح له في الصلاة مفتوح له في المناجاة مفتوح له في الدعاء في سلامة الصدر في بر والدين في صلة رحم في صلح بين الناس في عدم إيذاء جار في خبيئة سر مفتوح له زين الدين زين ابن زين العابدين ابن علي رضي الله عنه لما مات فوجئوا ان في سبعين بيت من المدينة المنورة كانوا فقراء وبيروح لهم كل يوم بالليل شايل على كتفه الطعام وشايل على ظهره ويعدي على بيت بيت من السبعين والناس محدش واخد باله عرفوا امتى وهم بيغسلوه لقوا على ظهره اثار الحبال اللي كان بيشيل عليها فسألوا فمش عرفوا يوصلوا ايه السبب بعد كده بدأ الفقراء يسألوا أين زين العابدين كان يمر علينا بالليل الله أكبر سبعين بيت كل ليلة يروح يعدي عليهم ويديهم الطعام وما تعرفش إلا إيه بعد ما وقع مسك الختام الازازه وقعت خلاص في ناس كتير كده سبحان الله فتلاقي في واحد غني نفسه غنيه مليانه شبعان من جوه عشان كده بقى اي حاجه بتحصل له بره مش بتفرق ولذلك نبينا صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نفس لا تشبع نفس فقيرة ما بتشبعش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح حكيم أحد أصحابه قال وهو يعني في الدنيا يعني بيقول له إيه في الرزق ومن أخذه بإشراف نفس نفسه كده مهتم ومهموم بالمال ورايح جاي عليه والمال ده كل حاجة في حياته لم يبارك له فيه شوفوا اللي جاية دي وكان كالذي يأكل ولا يشبع نفس لا تشبع ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى إيه أن ينفقه في سبيل الله صح لا يا جماعة لتمنى الثاني خد التاني إيه اللي يحصل يهدى بقى عشان بقى عنده ستين سنة وخمسة وستين سنة وعنده واديين من ذهب ويرعاهم لا عنده خلاص طلع بمعيار الدنيا طلع على المعاش لا يجيب كمان اتنين موبايل ومعاه تلات موبايلات ويشتغل ويشغل الناس ليه بتعمل ايه يا حاج بجيب الواد التالت بقى عنده 80 سنة بتعمل ايه يا حاج بجيب الواد الرابع فين الحاج التراب سكت بقه هو ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ويتمنى أن يكون له الثالث ولا يسد فاه بقه ده مش هيسكت ايه اللي هيسده التراب ده لازم يتردم عليه حفلة التكاثر ألهاكم التكاثر لغاية امتى يا رب هندننا في الدايرة دي التكاثر ده مش شرط تكاثر مال بس تكاثر اللايكات وتكاثر المواقع التواصل وتكاثر العربيات الحق جاب عربيه كذا الحق ده بنته مش عارف الجا... لا ده عملوا فرحهم في كذا احنا مش هنعمل فرح الناس تاكل وشنا التكاثر هم عملوا احنا هنعمل هم مش عارف عملوا ايه احنا لازم نعمل ايه التكاثر التكاثر حتى زرتم المقابر مش هيسكتهم الا ايه الامر ده فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نفس لا تشبع عارفين ما بتشبعش ليه النفس لأن النفس هذا لا يشبعها النفس مش بتتشبع بالمال ولا ت... بص أنا قلت له قبل كده أن المال هو عجلة الحياة وليس الحياة المال فيه أشياء لا تشترى الصحة بتشترى بالمال النوم بيشترى بالمال خلاص الحاجات دي مش بتشترى بالمال المال يجيب بنات ويجيب أزواج لكن ما يجيبش عشرة بالمعروف العشرة بالمعروف دي مش بتيجي بالمال بتيجي بحاجات تانية بقى المال ممكن يجيب أولاد وحفي و... وعبيد يشتغلوا تحت منك وصبيان وناس خدامينك والباشا راح والباشا جه لكن عمره ما يجيب بر المال يجيب رفقاء يمشوا معاك رايح جاي بيهم لكن ما يجيبش أصدقاء ففي أشياء لا تشترى بالمال النفس بقى ما بتشبعش ليه لأن مش طعامها ولا احتياجها الحاجات دي دي احتياجات الجسد طب النفس عاوزة ايه لا لا لا حاجة تانية خالص النفس عاوزة طاعة النفس عاوزة إقبال على الله وإحنا في شهر سهل جدا نخلي نفوسنا غنية سهل جدا ان احنا نقبل ونغرف فلوس كتير جدا بس للنفس نغرف عملة جامدة جدا تنفعنا عملة السماء الحسنات هي دي اللي هتشبع بقى النفس تحس كده ألا بذكر الله تطمئن القلوب تلاقي قلبه كده ايه هادي والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا أركان الفلاح بمناسبة الايه الأيام ديت وأيام امتحانات نسأل الله أن ييسر على شباب المسلمين قال رسول الله قد أفلح مين يا رسول الله اللي هيحقق ثلاث حاجات دول من أسلم فاحمدوا الله عز وجل أنكم مسلمين قد أفلح من أسلم ورزق ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه ده عدى ده خد الفلاح كله سبحان الله لكن اللي بيحاول يسقي نفسه ويغنيها بأشياء الجسد بيبقى عامل بالظبط زي ايه زي اللي بيشرب المية المالحة هي المية المالحة, المالحة ديت ربنا جعلها الشراب الذي يرتوي منه الإنسان لا طب اللي بيشرب مية مالحة بيعطش ولا بيه بيرتوي يعطش أكتر صح ولذلك كل عما نفسك بتشغلها بالأمور دي تلاقي تعطش أكتر عشان كده في منا ناس دلوقتي في رمضان لسه نفسه ما جاتش لسه حاسس كده ان رمضان برضه انا لسه ما دخلتش في المود احدى الاسباب انك مشغول وبتشغلها جامد جدا في اتجاه مش اتجاهها النهارده مثلا على سبيل المثال اللقاء المنتظر الشباب اللي عندهم استعداد النهارده عادي جدا يقول للتراويح بقى معلش بقى النهارده هي مش كل يوم يعني هنصلي تراويح النهارده يوم الماتش يعني طب بالله عليك الماتش ولا التراويح بالحسبه كده ماتش والتراويح طبعا الماتش صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤمن على دعاء جبريل عم يقول له خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ليلة عتقاء من النار اللي قاعد قدام الماتش فرصة عتقه من النار أعلى ولا اللي قاعد مال يصلي التراويح والتهجد؟ أنتوا قلقانين؟ تحسبوها لسه؟ فرصة خمسين خمسين؟ آه سبحان الله فرصة مين اللي تكون أعلى؟ الذي في طاعة ربه يتملق الله عز وجل ويناجيه خاصة يا جماعة كل عما العبادة يكون في مغريات أكتر الأجر بيبقى أعلى أنا يا رب عارف دلوقتي إن في حاجة بتستهويني بس أنا سأفرط فيها لأجلك عشان ما ضيعش التلاتين ليلة ورا الإمام لعل الليلة دي أعدي أنا فيها وأكتب من العتقاء لعل ربنا يوفقني في سجدة وفي الآخر الماتش مش هيعدي عليك ماتش محجوز ومتسجل وبتاع مش لازم يعني ايه تشوف الجون وهو داخل وفي واحد بقى ايه اللي هو بقى ايه ان الشيطان مديله القايمه من قبل رمضان بص انت شوف مسجد بيصلي بسرعه يبقى ايه جماعه بين الاثنين يا جماعه اري الله عز وجل منك انك بتختار ربنا انا ما بتكلمش دلوقتي في حلال وحرام عشان محدش يقول لي انت حرمت ليه الماتش انا لا حرمت الماتش ولا ايه حللته انا ما تطرقتش ليه في الحكم الشرعي انا اتكلم عن ايه انك قاري الله منك طبعا الجماعه ابائنا الكبار مش عارفين النهارده يا جماعه لقاء يعني بالنسبه للشباب ممكن عادي يعني ليله القدر القرويه يعني بتاعتهم فنسال الله عز وجل ان ايه يلطف بينا وبيهم مهم نرجع ونختم ان يا جماعه القلب بيجوع قلبك بيجوع زي ايه زي جسدك فلازم تاكله صح ولازم تسدوا صح واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لغنى النفوس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم